بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين آه، تسالونيك الثانية إصحاح ثلاثة بعنوان أما أنتم أيها الإخوة فلا تفشلوا في عمل الخير نقرأ الجزء كله تسالونيك الثانية إصحاح ثلاثة عدد من أول عدد ستة تسالونيكي الأولى والثانية دول أول رسالتين كتبهم بولس الرسول في بداية الخمسينات من القرن الأول الميلادي وكتبهم بسبب ظروف خاصة أن الجماعة اللي أمنوا بالمسيح في تسالونيكي تعرضوا لاضطهاد عنيف من اليهود فبعت يصبرهم ويقول لهم طولوا بالكم ربنا قرب يجي فتسالونيك الأولى والتانية أكتر رسالتين في بولس بيركز فيهم على مجيء المسيح لدرجة أنه تسالونيك الأولى خمس إصحاحات آخر كل إصحاح في ذكر المجيء المسيح يعني لأنه ده أكتر خبر مريح للمضطهد والمجرب واللي تعبان قوي يقولوا له هانت المسيح قرب بيك بعد الرسالة الأولى الناس من كتر ما تعبانة ومضطهدة وتعلقت بخبر مجيء المسيح بعضهم بطل يشتغل وقالوا خلاص المسيح جاي وقلبت مع بعضهم بنوع من التهاون والتراخي والدلع بحجة انه ما المسيح جاي بقى هنشتغل ليه فقام بولس شد الرسالة التانية بسرعة عشان يقول لهم لا انا قلت المسيح جاي صحيح بس قبل ما يجي في علامات واستفاض في شرح علامة الدجال بالذات في تسالونيك الثانية وقال لهم لا لا يأتي المسيح إن لم يأتي الارتداد أولا ويستعلن ابن الهلاك اللي هو الشيطان المسيح الدجال وابتدى يشرح لنا علامات المجيء الثاني وختم بهذا الجزء تسالونيك الثانية أصحاح ثلاثة يقول إيه ثم نوصيكم أيها الإخوة بسم ربنا يسوع المسيح أن تتجنبوا كل أخ يسلك بلا ترتيب وليس حسب التعليم الذي أخذه منا يبقى بيوصينا آخر وصية إيه حاسب من أي حد ماشي بدون طقس ترتيب في اللغة يعني طقس وليس حسب التعليم الذي تسلمه منا بمعنى أنه من يوم واحد في الكنيسة وفي حكاية التعاليم الغريبة ودايما وصية الكنيسة خليك في اللي استلمته ما تفزيش ورا أي موضة ورا أي موجة لأن في تعاليم غريبة هتدخل كتير فبنوصيكم تجنبوا أي أخ ملوش ترتيب ملوش طقس أو مش ماشي ورا تعاليم الكنيسة إذ أنتم تعرفون كيف يجب أن يتمثل بنا يعني المفروض تقلدونا احنا عشنا وسطيكم وشفتونا والمفروض تعيشوا زي ما علمناكم لأننا لم نسلك بلا ترتيب بينكم يعني كان في نظام وفي طقس وفي ترتيب من الأول وانتوا شفتوا الكلام ده ولا أكلنا خبزا مجانا من أحد بل كنا نشتغل بتعب وكد ليلا ونهارا لكي لا نثقل على أحد منكم يعني ما تنسوش ان احنا كنا بنشتغل بايدينا عشان ما نتقلش على حد بولس الغريب فعلا انه كان بيسهر بالليل يشتغل في عمل الخيام ويبيعه عشان هو ورجالته هو وتلاميذه ما يبقوش عالة على حد لحرصه انه كنايس في الاول كانت فقيرة قوي وكل الناس على قدها واغلب المؤمنين ظروفهم قاسية بسبب الاضطهاد فهو مش عاوز يبقى تقيل على حد وبعد كده لما اتهموه في كورنثوس انه يعني آه بياخد حق مش حقه قال لهم ده انا رسول ومن حقي ان الكنيسه تصرف عليا ان انا ما انا ما رضيتش استغل هذا الحق واشتغلت بايدي عشان ما حدش يقول عليا الكلمه دي ليس ان لا سلطان لنا يعني احنا لينا سلطان ما نشتغلش بل لكي نعطيكم انفسنا قدوه حتى تتمثلوا بينا يعني احنا كنا بنعمل كده عشان نبقى قدامكم قدوة ازاي نجمع بين الحياة العملية والشغل عشان نصرف على نفسنا وفي نفس الوقت كل حياتنا في الخدمة وهدفنا الكرازة فإننا أيضا حين كنا عندكم أوصيناكم بهذا أنه إن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضا لو واحد قال أنا مش هشتغل يبقى ما يأكلش وطبعا ده مبدأ مهم جدا في الكنيسة أن الكنيسة مش بتشجع البطالة أبدا إذا مش عاوز يشتغل يبقى ما يأكلش ده تصريح لينا في خدمة الفقراء إن اللي بنلاقيه بيتدلع ومش عاوز يشتغل مش مهم يأكل لأنه كتاب قال كده لازم يشتغل بيشتغل ومش قادر يكفي بيته قال باقي علينا احنا ككنيسة إنما بيشتغلش خالص وهو قادر على العمل يبقى ما ياكلش لأننا نسمع أن قوما يسلكون بينكم بلا ترتيب لا يشتغلون شيئا بل هم فضوليون هنا فضوليون بمعنى كمان عالة يعني عاوزين يفضلوا كده إيه آه بدون عمل والناس تصرف عليهم فمثل هؤلاء نوصيهم ونعظهم بربنا يسوع المسيح أن يشتغلوا بهدوء ويأكلوا خبز أنفسهم دول لازم يشتغلوا ويأكلوا من تعبهم أما أنتم أيها الإخوة طبعا احنا بقى ملناش في الحتة دي يعني احنا بنشتغل وبناكل من تعب ايدينا الحمد لله هل ده كفاية؟ لا أما أنتم أيها الإخوة فلا تفشلوا في عمل الخير يعني إيه؟ يعني هدف من أهداف حياة الإنسان المسيحي إنه عايش يعمل خير مش عايش عشان يجيب فلوس وياكل هو وعياله لا طب ما أي واحد ما يعرفش المسيح عايش عشان يجيب فلوس ياكل هو وعياله إنما أنت كإنسان مسيحي مرشح لدخول الملكوت إيه رسالتك على الأرض؟ عمل الخير هتقول بس أنا مش بعرف فهنا الوصية بتاعت النهاردة تقول لك أنت بالذات لا تفشل في عمل الخير ده اللي احنا عاوزين نناقشه دلوقتي في صور للفشل في عمل الخير أول صورة للفشل في عمل الخير هو الانشغال عن عمل الخير للأسف المسيحيين أغلبهم عمل الخير ليس هدف من أهداف حياتهم إنما حاجة على الهامش جت جت ما جتش ما جتش لكن لو سألت ضمير كل واحد بجد أنت عايش ليه هتلاقي الإجابة التقليدية المزعجة بتاعة رجل الشارع العادي أنا عايش عشان أجيب فلوس وأصرف على بيتي طب وهو المسيح كان دفع دمه عشان كده وهو كان عمل ده كله عشان في النهاية توصل انك تبقى بتجيب فلوس وتصرف على بيتك لا احنا المفروض نعيش انتم مختلفين عن الدنيا لا تفشلوا في عمل الخير يعني اولا خلي الخير ده هدف فاول فشل في حياتنا في الحتة دي بيقول لنا بلاش منه ما تنشغلش عن عمل الخير لأن صورة مشهورة أنه الناس مشغولة عن عمل الخير وكل واحد معاه حجته الأم بتربي عيالها والراجل في شغله والمشغولية عذر البعض بيعتبره عذر مقنع ومريح وبيخدر الضمير إنما الحقيقة ده ما بيشفعش قدام ربنا أديكم مثل على الحتة دي ربنا يسوع له المجد قال لنا مثل بتاع المدعوين قال الملك عمل عشاء عرس لابنه ودعا المدعوين حاجة كبيرة قوي وقال لهم كل شيء معد تعالوا فرح ابنه أول واحد قال له إيه قال له أنا مشغول أصل اشتريت حقل ولازم أروح أبص عليه التاني قال له أنا مشغول اشتريت خمس تجواز بقر ولازم امتحنهم التالت قال له أنا مشغول أنا متجوز جديد ومش فاضي كل واحد قال عذر ما حدش يوم قال خطية ولا قال حاجة غلط إنما كان عذرهم كلهم أنا مشغول عارفين ربنا يسوع قال كلمة صعبة أوي قال المدعوين لم يكونوا مستحقين ما يستاهلوش يدخلوا السم طب يا رب مشغولين بجد أيوة ما هو كونهم قالوا إن إحنا مشغولين يبقى ما قدروش اللي أنا بقوله ما قدروش الدعوة ما قدروش ما حطوش الأولوية الملكوت قالوا مشغولين خليهم مشغولين إنما مش هيدخلوا لأنهم غير مستحقين أول بقى ما قال للخدامين اطلعوا في الحواري والشوارع ولموا الغلابة لأن العشاء جاهز طبعا أول ما الناس دي سمعت الدعوة جت جري ليه؟ لأن الناس جعانة ناس غلبانة فقدروا الدعوة حسوا إنها حاجة كبيرة قوي الملك بيدعينا العشوة عنده عشاء عرس ابنه وقفوا طابور على الباب بقوا يحموهم وينظفوهم ويلبسوهم التوب الأبيض ويدخلوا بهوات وهم أساسا كلهم شحاتين هم دول اللي مستحقين الشحاتين طلعوا مستحقين إنما المشغولين طلعوا غير مستحقين فأول صورة للفشل في عمل الخير هو المشغولية عن عمل الخير كم واحد فينا بيفكر يوميا ايه الخير اللي هيعمله احنا بنفكر في الشغل وفي الفلوس وفي العيال وتعدي علينا فرص كتير قوي وتضيع مننا وناس تلجأ لنا في احتياجات وخير ونقول لها بعدين مشغولين وحجة المشغولية بتخدر ضمائرنا وكأن عذرنا معانا يعني إنما الحقيقة عذرنا مش معانا دي أول صورة مش مشهورة عن الفشل في عمل الخير هو الانشغال عن عمل الخير في فشل تاني في عمل الخير هو الافتخار بعمل الخير يعني ايه في اليوم الأخير ربنا يسوع ادانا مثل وهو اللي عارف كويس اللي هيحصل في اليوم الأخير فكلامه في منتهى الأهمية لأنه فاهم الدينونة هتمشي ازاي فقال في اليوم الأخير هيجوا ناس يقولوا أليس باسمك تنبأنا باسمك أخرجنا شياطين باسمك صنعنا قوات هيقول لهم إيه اذهبوا عني لا أعرفكم طب ما دول عملوا خير يا رب يقول لا فشلوا فشلوا إزاي في عمل الخير دول تنبأوا وعملوا معجزات وخرجوا شياطين وطلعوا عشوائيات و... إيه الحكاية قال لا معرفهمش يعني عمل الخير طلع فاشل ايه الفشل هنا لانهم غالبا كانوا يفتخروا بعمل الخير زي بتاعت امبارح قد استوفوا اجرهم يبقى احد صور الفشل في عمل الخير ان يتحول عمل الخير الى نوع من الفخر والافتخار وانك تتكلم عن خدمتك كتير وعن اعمالك وعن انجازاتك وعن تبقى بتعمل خير انما فشلت برضه ليه فشلت لانك افتخرت صوره كمان للفشل في عمل الخير انك تنشغل داخل عمل الخير ببعض الاداريات والمشغوليات اللي تفصلك عن الخير ذاته يعني ايه في ناس تدخل الخدمه عشان تبقى عمل الخير يعني جزء أساسي من يومهم أو من أسبوعهم فيقول لك أنا عاوز خدمة إيه يعني كده فورمال كده حاجة أبقى عارف أولها من آخرها عشان يبقى الخير له في حياتي وبعد شوية تلاقيه اتزحلق في إيه الورق والفلوس والإداريات وتوزيع الشغل ويعمل إيه وما يعملش إيه ومقابلة المسيح اللي في الفقير وخدمة المريض ذاته والانشغال بالمتألم نفسه ابتدت تروح منه الحتة دي ووقع في إداريات كتير ويجي قدام ربنا يقول له برضه فشلت يقول له رب ده أنا كل مخي رايح في عمل الخير يقول لك أنهي خير أنت شغلك بقى كله ورق ده أنت بتشوف الفقير والمريض مش واخد بالك إن أنا جواه وبقى الرق بقى الفقير بالنسبة لك رقم نمرة كيس كانوا يعلمونا في الطب زمان يعني بعض الناس المحترمين اللي علمونا كان يقول اوعى تتعامل مع المريض على انه ايه حالة اوعى تقول السرير نمرة ثلاثة او الأوضة نمرة خمسة قول عم فلان او قول استاذ فلان يعني ايه ما تتزحلقش وتتعامل مع المريض كحالة المريض ده إنسان ولازم يفضل في دماغك إنسان إنما بالنسبة للأطباء اللي بيشتغلوا كتير يقول لك الحالة بتاعت الكبد والحالة بتاعت القلب والحالة أصله بقت شغل إحنا في الخدمة ساعات نتحول لكده فربنا يقول لك أنت فشلت في عمل الخير ليه يا رب ده أنا مشغول بعمل الخير وبالخدمة وبالناس يقول لك آه بس ما بقوش بني آدمين ما بقاش المسيح فيهم بقت حالات بقتش بتحب الشخص بقتش بتحس بيه بقتش بتطبطب عليه بقيت بالنسبة لك ده اسم على ورق بتشوف له مشكلته زي بتوع الشؤون الاجتماعية قد فشلت في عمل الخير لأنك نسيت يعني إيه حب الغلبان والتعاطف والحاجات دي يبقى صورة من صور الفشل في عمل الخير إن الواحد يتزحلق في إداريات أو في تحويل الخدمة إلى نوع من الشؤون الاجتماعية صورة من صور الفشل في عمل الخدمة تعبير قاله معلمنا بولس لتلميذه تيموساوس يقول له تمم خدمتك ساعات الفشل يكون انك بدأت وما كملتش من كام يوم جات لي إنسانة خادمة حلوة يعني بتبكي لأنها بدأت خدمة مع شاب هي ست كبيرة شاب مدمن صغير في أسرة فقيرة وبعدين الظروف معطلاه بقالها ثلاث شهور بتتابعه وبترعاه وبيكلفها مشوار تقريبا يوميا بالساعات وعاملة مجهود ربنا يحميها فوق خالص المطلوب والمعتاد إنما كل اللي أزعجها جدا إن الولد بعد ما تحسن جدا انتكس وهي في ظروف معينة مخليها مش قادرة تكمل أو تتمم الخدمة ففكرتني بحتة تمم خدمتك فشل إن الواحد يبتدي ويرمي يقول كلمتين وخلاص وكأنه عمل كل اللي عليه السامري الصالح عدى جنب راجل مرمي على الأرض مجروح كان ممكن يطبطب عليه ويغطيه عشان يتدفى ويمشي إنما ما كانتش هتبقى خدمة كاملة كان ممكن يموت برضه اللاوي مش بعيد يكون بص عليه واتصعب الكاهن ممكن يكون مشي جنبه ودعا له دعوة إنما لا الكاهن عمل خير صح ولا اللاوي عمل خير صح إنما السامري الصالح عمل كل الخير نزل عن الدابة وشاله حطه على الدابة وطلع الزيت طيب جراحاته والخمر انتيسبتك كده نظف الجرح بتاعه وراح على الأوتيل ودخله ودفع وقال له بكرة كمل يا بختك يا بختك لم يفشل في عمل الخير لأنه كمل الشغلانة للآخر ساعات تبقى قدامك شخص محتاج فعلا وعشان تريح ضميرك تطلع جنيه واتنين وترمهم له وتقول أنا عملت خير وانت متأكد انه محتاج واحتياجه محتاج عشرين ولا تلاتين جنيه إذا كنت متأكد تبقى فشلت في عمل الخير ليه؟ لأنك ما تممتش خدمتك مش عمل الخير إنك ترمي له جنيه واتنين عمل الخير إنك تساعده يحل مشكلته هو ده عمل الخير تمم خدمتك صور كتير للفشل في عمل الخير الواحد من المشغولية بيفشل لأنه ما بينتبهش بالافتخار بيفشل في عمل الخير بالانشغال عن الخير بإداريات الخير بيفشل بالتقصير في تتميم الخدمة بيفشل في آية تخوف تقول إيه من يجد أن يفعل حسنا ها ولا يفعل ذاك خطية له احنا فاكرين الخطايا الكذب والشتيمة وبتاع انما لو واحد محتاج خبط على بابك ووزعته دي خطية هتقول ده بس انا ما اهنتوش بس دي خطية لان كان عندك فرصة تعمل خير لو مشكلة قصاد منك وتقدر تشارك في عمل سلام في اطراف المشكله واستخسرت وقتك ودماغك تبقى فشلت في عمل الخير لأنك وجدت أن تعمل حسنا ولم تعمل فذاك خطية عليك عشان كده يقول أما أنتم فلا تفشلوا في عمل الخير نعكس بقى ونقول النجاح في عمل الخير له صفات عشان تنجح في عمل الخير أول حاجة أو أول مبدأ خليك دائما منتهز للفرص يعني إيه مستعد لعمل الخير حسب تعبير الكتاب مستعد لكل عمل صالح فاكرين القصة بتاعة رئيس الدير اللي كان جاله واحد شغله وبعدين قالوا له في راجل عجوز على الباب باين عليه عاوز حسنة فقال أنا مشغول وبعدين خلص الوعظة خبط الباب لقى راجل غني طلع له لغاية الباب رحب بالغني والراجل العجوز يقول له يا ابونا أنا بس كنت محتاجك في كلمة يقول له بعدين بعدين لغاية ما جه الغروب والتلميذ بيقول لرئيس الدير الراجل لسه واقف بره يقول له بس أنا مش فاضي فيطلع التلميذ يعتذر للراجل العجوز فيقول له طب قول له يا ابونا هيجولك الأغنياء من كل الأرض وهيمجدوك على الأرض لكن ملكوتي أنا مش هتشوفه بالمنظر ده واختفى الراجل العجوز وطلع إن ده المسيح اللي مستنيه من الصبح لبعد الظهر عشان يقعد معاه بس هو لم يكن مستعدا لاستقبال المسيح كان مستعد يقابل الغني اللي جاي يدي معونا للدير وكان مستعد يدي وعظة للرهبان بس ما كانش مستعد يشوف المسيح ما كانش مستعد يعمل خير فأول صورة للنجاح في عمل الخير إنك تكون دايما ألرت حاسس إن المسيح هيقابلك في حد هيطلب منك طلب فنفسيا أنت مستعد تتفاعل مع الطلب ده أبونا يوحنا البير ربنا يحميه اللي كانوا بيحكوا عنه ده كان له قصة جميلة وإحنا شباب زمان كان ماشي بعربيته على كوبري أكتوبر و كان معاه اتنين من الخدام طب برضه وبعدين الكلام ده زاد على خمسة وعشرين سنة فجأة كده لقوه وقف العربية الفولكس التعبانة بتاعته زمان و... ونزل طبعا يقف على كوبري اكتوبر حاجة غلط ايه ده ونزل من العربية ورجع كده 30 40 خطوة وجايب راجل شاب بجلابية كده مدهول وقال له اركب ففلان بقى زميله باصص له كده يعني ايه اللي انت بتعمله ده يعني وبعدين نزلوا التحرير كانوا رايحين مشوار لقى بيلف وراجع رمسيس وبعدين دخل في رمسيس على محطة مصر وخد الراجل الغلبان ودخل وقطع تذكرة ورجع فزميله بيقول له ايه الحكاية قال له ابدا وانا ماشي على الكوبري لقيت شاب حاطط راسه كده بجلابية بين رجليه كعادة الصعيدة في القعدة وقاعد على الرصيف على كوبري اكتوبر فقلت اشوف ايه حكايته خلي بالكم نزل قال له مالك يا ابني قال له معيش فلوس اروح بلدي وطبعا واضح انه مش بيشحت ده واقع ده كده على الرصيف ومهموم وخلاص فقال له اركب ما ادلوش فلوس ورجع وغير مساره وراح محطة مصر ودفع القرشين وكمل مشواره ده درس في ايه في الاستعداد لعمل الخير يعني عينيه في راسه بيلقط المسيح وبيلقط امتى هيشوفه وامتى هيقابله انما احنا بيعدي علينا فرص صريحة حد بيجي لك يقول لك انا محتاج واحيانا تبقى متأكد انه صادق انا عارف ان في حالات كتيرة بتقلقوا عشان مش صادق انما ساعات تبقى عارف ان الشخص ده محتاج بس انت مش فاضي ها؟ فضيعت الفرصة مش مستعد دلوقتي لعمل الخير مش فضيله وراك أولويات تانية إنما اللي متحفز لعمل الخير هينتهز كل فرصة ما هيصدق يلاقي فرصة عمل خير وهيجري عليها لأنه عارف إنه ده أغلى رصيد ليه في السماء وأجمل وأهم عمل ممكن يعمله في يومه وفي حياته ده بقى لن يفشل في عمل الخير يبقى أول مبدأ في النجاح في عمل الخير كن مستعدا لكل عمل صالح خليك مستعد مستعد تتعب مستعد تضحي مستعد تأجل مشوارك مستعد تخسر حالك شوية إنما ما تضيعش فرصة عمل خير مبدأ تاني في النجاح في عمل الخير النمو في عمل الخير اللي فهم ان الملكوت سكته بالنسبة لنا احنا بالذات اللي عايشين في الدنيا هو عمل الرحمة وعمل الخير أقصر طريق للسما احنا مش احناش بتوع الأصوام الطويلة والصلوات والسهرات الطويلة اه كبرنا وعجزنا ولقينا الدنيا سرقتنا ومش هنعرف نعمل زي اللي بيعملوه الناس الكبار دول وعمالين نقرا قصص بتعقدنا صلاة طويلة وصوم طويل و- طب وبعدين كده راحت علينا ولا ايه لا ما راحتش ولا حاجة عمل الرحمة كونوا رحماء الر- طوبى للرحماء يرحمون هتاخد رحمة لو كنت رحيم طيب ما تنمو بقى النمو في عمل الخير علامة نجاح في عمل الخير كنت بتدي عشور بقالك خمسين سنة ستين سنة بتدي العشور طب جوزت العيال وربنا اداك وفرحك هتفضل الحكاية على قد العشور كنت بتدي ساعة خدمة في الشهر هتفضل ساعة خدمة في الشهر أفرح أوي لما يجي واحد يقول لي الدنيا خدت كتير قوي عاوز أدي كل اللي فاضل لربنا هو مش عاوز يبقى قسيس ولا راهب إنما هو فاهمها كده هو حسها بقى كفاية كده عاوز أدي كل اللي فاضل لربنا ده نمو دي علامة حلوة نجاح في عمل الخير لا تفشل في عمل الخير بتتقدم ولا محلك سر ولا بترجع عكس كده اللي كان بيخدم في شبابه والنهارده لما نقول له تعالى اخدم يقول لك معلش مش فاضي طب ده انت دقت احلى ايام عمرك لما كنت بتجري وتخدم وتروح وتيجي عشان خاطر ربنا دلوقتي بتقول مفيش وقت انت بترجع لورا ولا بتطلع لقدام يبقى علامة من علامات النجاح في عمل الخير انك تكون تزداد يقول حتى إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح هو ده الهدف ايه طموحك انت يا مسيحي ازداد في العمل الصالح مش اعمل المليون الاولى والتانية والعشرة لا هو ده طموح سيب الكلام ده للي اخرهم تراب اولهم تراب واخرهم تراب انما انت طموحك غير كده طموحك ان تزداد في العمل الصالح في كل عمل صالح والمطلوب هنا ايه خلي بالكوا بقى حتى اذ يكون لنا الكفاف يبقى من علامات النجاح في عمل الخير هو الاكتفاء اللي معطلنا يا جماعة عن عمل الخير هو الطمع خلينا واضحين طمع في الدنيا طمع في المركز طمع في ان الفلوس تزيد فطبعا مش فاضيين للخير انما اللي فينا بيوصل الى هذا الشعور بالكفاف الحمد لله عندنا وعندنا كتير اللي عنده فكرة الكفاف والقناعة والرضا ده بيحول المسار لكي يزداد في العمل الصالح يقول خلاص كده كفاية أنا بشتغل لحساب الدنيا على طول كده ما كفاية كده وطبعا تقول ما أنا بعمل لأولادي ما أنت عملت كتير لأولادك وولادك عندهم أحسن من ولاد الناس كلها كمان إنما أنت مش واخد بالك في حاجات ممكن تعملها لأولادك أحلى من كده في دعوات وفي خيرات خيرات وفي بركات تسيبها لأولادك لما تكون منتبه للعمل الصالح أفضل من الملايين اللي هتسيبها سليمان الحكيم في سفر الجامعة يسخر من قصة متكررة يقول لك واحد غني حوش حوش حوش وسابها لابنه وابنه ضيع كل اللي عمله وهي قصة متكررة من جيل لجيل قصة تغيظ بس بتضحك على الناس فعلا الأيام كده أيام شريرة فسليمان يحكي القصة وعاوز يقول شوفوا الناس مغفلة ازاي ياما الناس بتعيش كده تسمع واحد عاش حياته يحوش ملايين وبعدين سابها واللي بعده ضيع كل الملايين والشيطان قاعد يتفرج ويطلع لسانه ليهم ضيع الاتنين لأن لا عارف يركز في حياته الروحية ولا عارف يربي ابنه يخاف ربنا فهو ضيع حياته في الفلوس وابنه ضيع الفلوس وحياته وطلعوا الاتنين خسرانين كل حاجة فالنمو أو النجاح في عمل الخير إنك تزداد اكتفاء كل مادة يبقى عندك شعور بالكفاف ده كل قداس الكنيسة بتقول الحتة دي واحنا بنختم الأواشي كده في ختام الأواشي تقول حتى إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين الغريب الكنيسة تقول كده والناس كلها بتصلي يا رب أخ- أكسب شهادة المليونير يعني مخ الناس في الفلوس والكنيسة بتقول له يا رب كفاية يعني ادينا بس الكفاف وإحنا علينا نزود العمل الصالح والناس بتفكر في حاجة تاني خالص كفاف إيه ده كفاف يعني أكلة ولبس و- هتقول فلوس المدارس ماشي هتقول شاليه في الساحل الشمالي هنغمض عينينا إنما كفاية اللي أنا عاوز أقوله الكفاف ده ملوش آخر عند الناس آخره إيه الكفاف ده إنما الوقت عمال يجري وكل وقت ممكن يسوى عمل خير يعني حاجة كبيرة قوي في عينين ربنا نجاح في عمل الخير كمان يحتاج التزام إذا كان العمل العادي النجاح فيه يحتاج إلى التزام فعمل الخير بالأكثر في ناس تيجي عند الخدمة تبقى في شغلها يعني perfect كده مواعيد ايه وشغل ايه وممكن يقعد بعد ميعاد الشغل ساعة واتنين لأن ده business بقى ويدي للشغل أكتر من حقه ويجي عند الخدمة يفاصل في الميعاد يفاصل وفي الظروف يفاصل وفي الله هو العمل ده أقل من العمل ده هو عمل الدنيا تديله قلبك وطاقتك والتزاماتك وفي الخدمة ولا عمل الخير ولا عمل الرحمة تبقى مفوت قوي كده ازاي جمعت بين الالتزام في الدنيا وبين التسيب في الحياة الروحية جمعت بينهم ازاي دي ده بالأولى بقى النجاح في عمل الخير يحتاج لالتزام في مجتمع الخدمة الواحد بيشوف تفاوت غريب بين خادم ملتزم بالتزام أعمى بالتحضير بالحضور بالقانون الروحي بالمطلوب منه بالصلاة من أجل اللي بيخدمهم ب... وحاسس إن ده شغله مع ربنا ربنا بيراجع عليه فيعني واخدها في منتهى الجدية وبين واحد جاي يتسلى أقل ظرف يخليه فاصل في موضوع الخدمة ليه؟ لأنه ما- مش في دماغه مش في دماغه الموضوع أما أنتم أيها الإخوة فلا تفشلوا في عمل الخير من علامات النجاح في عمل الخير هو احتمال كل الظروف من أجل عمل الخير أنت لما بيحصل مشكلة في شغلك في عملك بتقدر تتحدى وتتخطى عشان تطلع من المشكلة انما تل- تلاقوا في عمل الخير اول موقف يقف معاك تقول طب خلاص بزياده بزياده وتت- وتطلع من الشغلانه تطلع من الشغلانه عشان ما فيهاش فلوس ادي المشكله انما انت ضيعت فرصه عمرك هو انت اي معوق في الخدمه يخليك تقف تقف ازاي اي ظروف مش لطيفه على هواك تخليك تتنازل عن عمل الخير طب يبقى فشلت احتمل واصبر حارب الظروف اتخطى كل حاجة بكرر وبعيد في قصة يعني عشان شفتها بعينيا خادمة راحت السما كانت بتتعالج بالكيماوي من كانسر ومخبية عليا وأنا أمين الخدمة قبل ما أبقى كاهن عشان تفضل تنزل لآخر يوم في عمرها وهي بتجر رجليها جر و و وفعلا يعني شكلها ب- بيتمرجح وهي ماشية من كتر ما هي متلصمة وبعد يوم الخدمة كانت في المستشفى ومنها على السما بعدها بشوية ده ليه؟ عارفة قيمة اللي بتعمله التزام قدام ربنا التزام أعمى عاوزة تتمتع بعمل الخير لآخر لحظة واحدة تاني راحت السما كان برضو عندها مرض الفردوس وبعدين تتحامل على نفسها وتنزل مش عشان تاخد العلاج عشان تزور واحدة قريبتها عندها كانسر تقعد معاها تقرا الإنجيل وتشجعها وتعزيها شوفوا البطلة دي حاجة يعني عارفة قيمة عمل الخير عارفة الالتزام في عمل الخير يعني ايه تمنه انما يبقى الواحد بصحة وبعدين يقول لا الفسحة اولى انا تعبان من شغلي طول الاسبوع كمان حتى يوم الاجازه انزل خدمه ما انت مش واخد بالك من قيمه عمل الخير عملك اهم من عمل ربنا طبعا مش ده في نظرك كده إنما أما أنتم أيها الإخوة فلا تفشلوا في عمل الخير هختم بمثل أخير من الكتاب كورنثوس الثانية إصحاح 8 الجماعة دول كانوا فقراء اللي بيكلمهم بولس المسيحيين الأوائل في كورنثوس إنما عملوا حاجة عجيبة أوي وضربوا رقم قياسي في حب الخير للناس وعمل الرحمة من غير ما حد يعلمهم في كورنثوس حصل في الوقت ده مجاعة في أورشليم وأورشليم دي الكنيسة الأم الأوائل المسيحيين وكورنثوس دي في اليونان بره خالص وبولس بعد ما بشرهم سابهم انما سمعوا ان بولس بيعمل ايه ابتدى يلم من الكنايس اللي في اوروبا وكلها فقايري برضه كله في الاول كده على الغلبان يلم عشان لما ينزل اورشليم ينزل بقرشين وباكلتين للمسيحيين الغلابه اللي في اورشليم عشوائيات كلها في بعض فهو حاسس بالمسؤوليه تجاه الكنيسه الام الفقيره هما يا دوب سمعوا بس ان بولس بيجمع عشان يدي ويوصل لأورشليم فيقول إيه بقى دول في كنايس مقدونيا يا جماعة بس هو بعت الرسالة لكورنثوس عشان يقول لهم شايفين بتوع مقدونيا عملوا إيه مقدونيا دي منطقة جنبها في تركيا ثم نعرفكم أيها الإخوة نعمة الله المعطاة في كنائس مقدونيا أنه في اختبار ضيقة شديدة هيحكي لهم بتوع مقدونيا بيعملوا إيه شوفوا بقى اللي ما بيفشلوش في عمل الخير في اختبار ضيقة شديدة فاض وفور فرحهم وفقرهم العميق لغنى سخائهم بالراحة علينا بقى بولس أولا ظروفهم إيه في اختبار ضيقة شديدة الناس دي عندها ضيقة شديدة بتوع كورنثوس متجربين اليومين دول وقتها انه الدنيا هايجة عليهم اليهود بالذات بيعذبوا في المسيحيين فهم عندهم اللي مكفيهم من ضيقات انما سمعوا بالمجاعة بتاعت اخواتهم عملوا ايه فاض وفور فرحهم العميق لغنى سخائهم يعني ايه يعني طلعوا كل اللي عندهم بسخاء ففرحتهم زادت جدا لما حسوا ان هم هيبعتوا كل اللي عندهم لاخواتهم اللي ما شافوهمش في اورشليم المسيحيين اخواتهم فشوفوا التعبير يقول فرحتهم فاضت وفارت لمجرد ان هم ادوا بسخاء غريب لما سمعوا بحكاية التجميع للجماعة بتوع أورشليم لأنهم أعطوا حسب الطاقة أنا أشهد وفوق الطاقة ده بولس اللي بيشهد يعني بيقول يا جماعة أنا شفت منهم ناس بتطلع كل اللي في طاقتها وفي ناس بتطلع فوق طاقتها مع ان دول ما شافوهمش بعينيهم من تلقاء انفسهم يعني مش حد كمان مثلا ماشي عليهم بطبق ولا بيقول يا جماعه في مشكله مين يشارك ما تيجي يا فلان تشارك لا لا ده هم سمعوا بس فكل واحد اتحرك ملتمسين من بطلبة كثيرة أن نقبل النعمة يعني هم جايبين التبرعات دي مش جايين بقى ايه فرحانين بيقولوا لبولس بص شوف جبنا لك ايه بقى يا عم حاجه مش متوقعه خالص جايبين لك مبالغ ما تحلمش بيه لا ده جايبين له بيقول له تقبل بالتماس كده تقبل الناس القديسين بتوع اورشليم يقبلوا مننا الحاجات دي شوفوا التواضع شوفوا بيقدموها ازاي وهم ظروفهم ضيقه جدا ومجربين ومهمومين إنما ادوا بسخاء شديد بغنى السخاء وبفرح شديد ومن تلقاء نفسهم وفوق الطاقة ومن تلقاء و... وبالتماس بطلبة كثيرة أن نقبل النعمة النعمة اللي هي البركة اللي جايبها وشركة الخدمة التي للقديسين وليس كما رجونا يعني مش بس زي ما كنا متوقعين بل أعطوا أنفسهم أولا للرب ولنا بمشيئة الله يعني الناس دول مكرسين هم ادوا نفسهم لربنا الأول فقالوا حاجتنا حاجتك يا رب فأنت عاوزها فين كل اللي في إيدينا ده بتاعك الناس دول جعانين ياخدوا كل حاجة مش مهم احنا خالص دلوقتي الكلام ده في الكنيسة الأولى الكنيسة الفقيرة كنيسة في بلد والفقر في بلد تانية خالص وسمعوا بس عن الخدمة وطلعوا بلا حدود وبفرح شديد ومن تلقاء أنفسهم وبالتماس وتضرع أنه نقبل العطية دول فاهمين بيعملوا إيه لا نفشل في عمل الخير يا بختهم غالية أوي اللي بيعملوه قدام ربنا إنما إحنا نبقى قاعدين في كل الظروف الميسرة وبعدين نعرف باحتياج الناس ونغمض عينينا مرة واحدة قابلتني تقول لي أنا مشكلتي إن أنا لو نزلت العشوائيات مش ممكن هدخل بيت فقير ومش هطلع كل اللي معايا أنا بالرغم إن أنا حيلتها يعني أنا فرحت بتعليقها يعني حسيت إنه ده قلب حلو قالت أيا كان اللي معايا مش هطلع بيه لمجرد إن أنا أحس إن في ناس ممكن ما تاكلش قلت لها روحي من غير شنطة بس روحي لكن اللي أنا أقصده إحنا بنفكر إزاي هل عندنا هذا التلقائية دي والحماس ده والحب ده ولا احنا بن بنمسك شوية صح اللي بعده يقول كلمة جميلة قوي يقول ايه بيكمل نفس الكلام عن الموضوع عدد ست يقول هذا وأن من يزرع بالشح فبالشح أيضا يحصد ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضا يحصد كل واحد كما ينوي بقلبه ربنا عارف قلبك ربنا عارف قلبك عشان كده في طلبة جميلة قوي في أشية القرابين لو تاخدوا بالكم أبونا يقولها لأنه عارف إنه من وسط الشعب في قلوب غنية جدا بالحب والعطاء بس ما عندهاش ما عندهاش يدي فيقول إيه والذين يريدون وليس لهم يعني اللي نفسهم يقدموا يا رب ليك إنما ما فيش في إيديهم حاجة في ناس لو طالت لو ملكت الدنيا هتديها كلها ربنا ربنا عارف اللي في القلب فندعي لهم احنا في وشية الراقدين مش بس اللي جابوا القرابين ومش بس اللي ربنا سهل لهم يخدموا انما في ناس عندها استعداد تدي كتير قوي من الفقر وما عندهمش يدوا لكن ربنا رصد لهم نفس الرصيد لان عندهم الاستعداد فبيقول من يزرع بالبركات بالبركات ايضا يحصد كل واحد كما ينوي بقلبه ليس عن حزن أو اضطرار لأن المعطي المسرور يحبه الله والله قادر أن يزيدكم كل نعمة لكي تكونوا ولكم كل اكتفاء كل حين في كل شيء تزدادون في كل عمل صالح يعني إيه؟ يعني ربنا بقى لازم يعوض ولازم يزود وكل ما تدي تاخد وتاخد أضعاف ما بتدي وتلاقي الحكاية سبق واحلى استثمار في الدنيا الاستثمار عند ربنا اعلى نسب لما ربنا مثلا دخل مره في مقاوحه من بتوع بطرس قال له ايه ها قد تركنا كل شيء وتبعناك احنا ايه نظامنا فقال له ليس احد ترك كذا او كذا او كذا الا وياخذ مئة ضعف ما اظنش في بورصه في الدنيا بتدي 100 ضعف دلوقتي ومش بس كده وحياة أبدية كمان ده 100 ضعف في الدنيا إنما بلس وال plus ده يطلع أكتر كتير قوي من المئة ضعف مع حياة أبدية أما أنتم أيها الإخوة فلا تفشلوا في عمل الخير يا ريت الواحد يطلع بإحساس إن عمل الخير لازم يبقى priority كده أولوية في حياته قبل عمله الخاص وقبل راحته وقبل حاجات كتير هتبقى نقلة كبيرة في حياتك لو اترتبت الأولويات كده إن الخدمة أو عمل الرحمة أو عمل الخير بأي أنواع النوع يبقى له المركز الأول في حياتك تقول له يا رب أنا أصلي مش مش صوام بصوم بس على قدي ومش ناسك ومش مضيق على نفسي كما يليق ومش صورة جميلة عنك وضيعت حياتي في في طموحات أرضية كتيرة إنما فاضل لي باب الرحمة ده اللي عندي عمل فيه أدخل منه فأنا هحط عمل الرحمة أول حاجة في حياتي وأهم حاجة عاملها وعاوز كل يوم يبقى فيه رحمة وعاوز كل ساعة أقابل شخص أقدم له رحمة وتبقى علاقاتي كلها من هذا المعنى لا تفشل في عمل الخير لإلهنا كل مجد وكرم الأبد آمين